سونيماس أوسيوس وبتيروبن بن أجياترياس لي سونيماس تباركنا يا رب بكل بركة روحية ترانا في احتياج إليها وتذكر اجتماعنا هذا وتعطينا يا رب أن نمجدك في حياتنا وفي أعمالنا وفي دراستنا وفي خدمتنا باركنا جميعا بكل بركة روحية واغفر لنا خطايانا بشفاعة أمنا العذراء مريم والملاك الجليل ميخائيل والقديس العظيم ماري مرقس وبركة أباء البرية المقدسة بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات يأتي ملكوتك تكن مشيئته خطينا بهم مغفرين خدنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع تفضلوا استريحوا بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين اقرا لاجل تعليمنا جزء من رساله معلمنا بولس الرسول الى تلميذه تيميساوس تيميساوس كان في سنكم كده واكبر قليلا وبولس الرسول كتب له رسالتين دي الرساله رقم اتنين والرساله رقم اتنين او الرساله التانيه بتعتبر آخر رسالة كتبها بولس الرسول في الأربعتاشر رسالة وهقرا وإياكم جزء من الإصحاح الثالث والرسالة كلها أربع إصحاحات يعني ده الإصحاح قبل الأخير في كتابات بولس الرسول في عدد عشرة بيقول أما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي على بعض كده مثل ما أصابني في أنطاكيا وأيقونية ولسترة أية اضطهادات احتملته ومن الجميع أنقذني الرب جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أرض مضلين ومضلين وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص تحكمك يعني تعطيك حكمة تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين أولا برحب بكل الشباب في ملتقى لوجوس لشباب الكنيسة القبطية من كل الإبرشيات على أرض مصر برحب طبعا بحضور الآباء والأحبار الأجلاء الآباء الأساقفة والآباء الكهنة اللي ويانا وإحنا النهاردة في اليوم الرابع للملتقى يعني تقريبا في النص تعبتوا ولا لسه لسه ما تعبتوش ده انا سمعت انكم تعبتوا النهارده قوي ما تعبتوش اهو مش قادرين يتكلموا مش كده برضو عايز اكلمك انت ايها الشاب المبارك وانت الشابه المباركه والشباب المتميز في كنيستنا وعلى ارض مصر عايز اكلمك النهارده على انسان الله ازاي تكون انسان الله وبانسان الله عايز انتقل لفكره الفرح في حياتنا وازاي ان احنا بنبني شخصياتنا في عمرنا الجميل ده اول حاجه عايزك تعرفها ان دايما يقولوا على الانسان انه ثلاثة H مره يقول لك heart قلب ومره يقول لك head عقل او راس ومرة يقول لك hand يعني يد وعايز أقول لك إن التلاتة دول هم اللي بي... بيكونوا الإنسان عقلك وقلبك وإيدك هم دول الكيان الإنساني بتاعنا بس عايز أحط لك في كل واحدة من دول آية صغيرة من ثلاث كلمات عايز أحطها لك علشان تحطها كمبدأ من مبادئ الحياة الهارت قلبنا اللي هو العضو الغير مرئي لنا ولكن مرئي لله ده بنحط فيه الآية بتاعت محبة المسيح تحصرنا ده اللي قالها بولس الرسول أحيانا الواحد لما يقابل شخص كده يكون عمل له جمايل كتيرة يقول له عم انت جمالك مغرقاني انا مش عارف اردها لك ازاي بولس الرسول لما وقف قدام المسيح قال له كده يسوع جمالك مغرقاني محبة المسيح تحصرنا فوقينا وتحتينا وشمالنا ويمنا وقدامنا وورانا وفي طفولتنا وفي شبابنا وفي كبارنا محبة المسيح تحصرنا حط الآية دي في قلبك ما احنا بنبني ويا بعض إنسان الله نمرة اتنين العقل العقل فكر اللي بيقود الحضارة الفكر هحط لك برضو آية جميلة بتقول كده لنا رجاء فيه لنا رجاء فيه يعني كل حياتنا اللي بنمارسها من يوم ليوم مرحلة لمرحلة عندنا رجاء في شخص المسيح عندنا بكرة بنترجمها كده في اللغة العامية نقول بكرة هيبقى حلو بكرة هيبقى أحسن سمعت امبارح الدكتور بيتر وهو بيتكلم انه عمل فيلم وفشل مش كده وعمل فيلم تاني وعمل فيلم تالت وفشل لنا رجاء يعني عمل ثلاث افلام وفشل ما فقدش رجاءه اوعى تفقد رجائك وبالذات في سنك الشباب الجميل ده لنا رجاء فيه واصل لنا رجاء فيه بيحكمها آية مهمة جدا وكلكم بتحبوها وبنسميها آية رومية 8 28 كل الأشياء الآية دي شخصيا بتعجبني ليه؟ لأن كل الأشياء اللي في حياتنا يعني الأشياء الصغيرة والكبيرة الأشياء الحلوة والمرة الأشياء القريبة والبعيدة الأشياء اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش ربنا بقى عنده كده حاجة جميلة أوي ياخد كل الأشياء دي كده ومتأسف في التعبير اللي هقوله يضربها في الخلاط تقوم تطلع لنا حاجة حلوة هو طريقة ربنا كده طيب ده آه، دانيال يتأثر من بلده ويروح بلد بعيدة وياه التلات فتية ويشتغلوا ويبقوا أسرة ويشتغلوا زي خدامين طب وبعدين لما يعلنوا على إيمانهم يقولوا طب هنرميك في الجب زمان آه، آه، دانيال يقول لنفسه هو ده يا رب آخرتها هترمى في الجب عشان إيماني لا يترمى في الجب ويقف قدام الاسود ويجي قدام الملك تاني يوم يقول له الهي ارسل ملاك وسد افواه الاسود لنا رجاء فيه لنا رجاء اوعى تتهز من اي حاجه ليه كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله بسبب مهم جدا ان الله ضابط الكل مفيش حاجة في الدنيا دي كلها كل اللي بتقروه في الأخبار وغير الأخبار مضبوط في يد الله أدي الرأس أو العقل التالتة بقى الإيد الإيد اللي بتشتغل ما هو الإيد دي رمز للعمل الإيد برضو لها آية جميلة وبرضو قالها لنا بولس الرسول وقالها لنا بطريقة جميلة قوي قال لنا إيه قال لنا الإيمان العامل بالمحبة أنا لما قلت لك القلب قلت لك محبة المسيح تحصرنا ولما قلت لك العقل اللي أنا رجاء فيه فجينا عند الإيد الإيمان العامل بالمحبة خدوا بالكم يا شباب من التعبير ده يعني إيمانك مش مجرد ألفاظ ولاهوت ومصطلحات وانتهينا لا إيمانك لازم يترجم إلى أعمال محبة فاهمني انت حضرتك مسيحي ارثوذكسي تنتمي للكنيسه القبطيه هو ده ايمانك رائع وايمانك ده قديم وله جذور في ابائنا وفي كتاباتهم وفي سيرهم واقوالهم وفي حياتهم كلها بس خد بالك الايمان ليس لفظ لغوي مجرد الايمان حياه عشان كده بولس الرسول يقول لنا الايمان العامل بالمحبه يعني لو جيت عند الايمان بس وقفت تبقى لا مؤاخذه يعني حاجه مش كامله لا ده الايمان العامل اللي بيشتغل اللي انت بتاخده هو جوه قلبك وبتحوله لاعمال محبه لا تنتهي خدتوا بالكم من التلاته اللي هو القلب والعقل واليد والآيات اللي حطيتها قدامكم كلها بتدور في دائرة المحبة أول واحدة إيه؟ محبة المسيح تحصرنا في قلبنا والتانية كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله والتالتة ها؟ الإيمان العامل بالمحبة هي دي حياة الإنسان طيب هو ليه في ناس مش بيبقوا آه، فرحانين ليه ناس مش بيبقوا آه، عندهم فرح المسيح الحلو ده اللي احنا بندوقه احيانا بندوقه احيانا بنعيش فيه واحيانا نمارسه واحيانا يبقى آه، مالي كياننا كلنا هقول لك على بعض الصفات الناس اللي ما بيفرحوش او ما بيعرفوش نوع الفرح أول نوع البعيدون البعيدون يعني إيه؟ أصحاب القلب الغليظ يقول لك يا عم لا مؤاخذة في الكلمة كبر مخك خلاص إيمان إيه و- والكلام اللي بتقوله ده هوت وكنيسة إيه وخدمة إيه ابعد ما هو يعني آه، افكرك كده بمره من المرات الشاب الغني اللي راح كده بمنتهى الرقه وركع قدام المسيح وساله سؤال في منتهى الروعه ماذا اعمل لارث الحياه الابديه فالمسيح يعني ابتدى كده يعني يناقشه شويه احفظ الوصايا قال له يا حفظتها اقولها لك واحد اتنين تلاته اربعه وبعدين قال له خلاص يعوزك شيء واحد ده انت قربت قوي اذهب بيع كل مالك وأعط الفقراء وتعالى اتبعني قال بس جاله المسيح على الايه على ال- ال weak point نقطة الضعف بتاعته وكانت النتيجة انه مضى حزينا احيانا نسميه الشاب الغني واحيانا نسميه الشاب الحزين البعيدون اللي مش حاطين في دماغهم عمره ما يفرح عمره ما يشعر بفرح في قلبه النوع الثاني المعاندون الشخص المعاند حتى في الانجيل ايام المسيح لما جه ما هو المسيح لما جه برضه نفس الكلام الى خاصته جاء ها مش سامع والى خاصته لم تقبل ناس في ناس معاندين اوعى تقع في الفخ ده ناس المعاندين دول يعني ناس مش بيعرفوا يميزوا صوت المسيح مش يميزوا صوت المسيح خالص واحد مرة كنت بنصحه ويعني بنصحه عشان يعمل خير ويعمل سلام فبقول له يا فلان اه، اشتري مكانتك وخبرتك وآدميتك رد عليا وقال لي أنا ما اسمعش غير صوت المسيح طب ما يمكن المسيح يستخدمني أنا عشان أقول لك صوته ما تسمع الكلام لا ما اسمعش الكلام المعاندون نوع ثالث من الناس وده كتير قوي المشغولون الناس المشغولة والناس المشغولة ده هي حتى يعني لها مثل في ال- في الكتاب المسيح يقول لهم تعالى اتبعني فقال له بس معلش آه، سامحني انا اشتريت جوز بقر وعايز اروح اشوفه واحد تاني يقول له اصل لسه متجوز واحد تاني اصل عندي اعمال ايه وبداوا يستعفون اوعى الانشغال يحرمك من فرح المسيح نذاكر اه نذاكر نجتهد ايوه نجتهد ونتقدم ونتقدم ونعمل مشاريع وتحقق مشاريع نجاح كبير جدا كل ده بيحبه المسيح لانه ما بيحبش الكسل لكن في نفس الوقت اوعى تنسى نصيب المسيح في حياتك يمكن لاحظته في الاحباء اللي جولنا امبارح واول امبارح ان دايما كلمه ربنا في بقهم مش كده برغم نجاحهم لكن كلمة ربنا في بقهم وده حاجة أنا كنت قاعد يعني مبسوط جدا إنه مع النجاحات اللي هم بيحققوها مع سنهم الصغير إلا إن ربنا حاضر في وسطهم حاضر المشغولون واحد مشغول بالمشاريع واحد مشغول بجمع الأموال واحد مشغول بدراسة خالص وينسى ربنا خليك متوازن نوع رابع من الناس المؤجلون الناس اللي بتأجل بتأجل أي حاجة دي خليها لبكرة لما نتخرج نبقى نعرف المسيح لما نشتغل نبقى نخدمه لما نسافر بره مش عارف نعمل إيه من فضلك التأجيل لص الحياة واحنا في نص الليل لما بنصلي في صلاة نص الليل نقول كده احمينا يا رب من خطية اسمها تسويف العمر باطلا تسويف يعني نأجل دي خليها بكرة ودي خليها السنة الجاية ودي خليها الأسبوع اللي جاي ودي خليها لما أعمل كذا ويفضل العمر يتسرسب منك كده وتروح الحياة اللي بيأجله نوع خامس النوع بقى الكسالة أو المتكاسلين المتكاسلين دول ناس ميال للكسل ميال للتراخي ميال كده لعدم الجدية ما تعتمدش عليه عملت كذا يقول لك نسيت آه، شفت الموضوع الفلاني يقول لك ياه وعمال الكسل لا يحقق نجاح نوع سادس بيسموهم المكتفون واحد مكتفي باللي فيه اللي انا فيه انا احسن من غيري انا مفيش حد زيي يكتفي بايه بالممارسات وبعض العادات اللي بيمارسها وما بيدخلش في العمق اوعى تعيش على السطح ادخل الى العمق وتعلم وتعلم وخلي حياتك مثمرة حياة مليانة مش حياة فاضية عمال تكبر في سن وفي شهادة الميلاد بتاعتك وتاريخ عيد ميلادك لكن حياتك فاضية واحد لا بيقرأ ولا بيتعلم ولا بيضيف لحياته حاجات ولا عايز يعلم نفسه ولا عايز يبقى في حياته أفضل سموه المكتفون المسيح يقول لنا جئت ليكون لهم حياة ويكون لهم يعني المسيح دايما عايز يبقى أفضل عايز شخصك أنت تبقى أحسن السنة دي تبقى أحسن من السنة اللي فاتت والشهر ده تبقى أحسن من الشهر اللي فات ودايما في حالة تقدم لأن التقدم علامة نمو وحياة نوع سابع كمان من أنواع الناس اللي ما بيشعروش بالفرح بنسميهم المحبطون المحبطون ده واحد كده تتكسر نفسه بسرعة علب الأدوية وفيكم ناس من الصيادلة عارفينها مش كده بيبقى مكتوب عليها expire date مش كده برضو يا أبونا اه ال expire date ده يعني الدواء ده صالح سنتين ثلاث سنين حسب نوعه طب وبعد كده يلا خلاص بقى inactive ملوش فعالية او فعاليته بتقل او ممكن يتحول لحاجة مش كويسة كل ده قائم وفي واحد تلاقي فعاليته وحضوره ممتد دايما متجدد دايما متجدد واحد مثلا كلنا كشباب بنقع وقعات طب وايه يعني ما انت بتقع بس المهم تقف وتكمل واحد بقى يقع ويجي يجرب وقعة تانية ويروح لأبونا وهو مكسور كده يقول لأبونا نفس الخطية اللي قلت لك عليها المرة اللي فاتت والسنة اللي فاتت هي هي يروح يا أبونا يقول له طب نحاول تاني طب ناخد تدريبات أكتر أحيان السقطات المتكررة وأحيان الصداقات الرضية واحد يصاحب حد ويبقى كده واكل عقله وبعد شوية يكتشف انه انسان مش مناسب لهذه الصداقة او احيانا البيئات اللي بنعيش فيها احيانا البيئة تبقى فاسدة بيئة صداقة بيئة زمالة بيئة اصحاب كيف ما تكون يعني مش بخش في تفاصيل دول المحبطون الشخص المحبط اوعى يقول لك ايه في سفر ميخا لا تشمتي ها بي عدوتي لا عدوتي الخطية ها لأني إن سقطت أقوم زي الطفل الصغير بالظبط وهو بيحبي كده ويقف يتخبط في رجل الكنبة يقعد يعيط يضربوا له ضرب رجل الكنبة ان رجل الكنبة هي اللي عملت له كده والولد يصدق انها اتضربت وبعدين يقف ويكمل مرة تاني ومرة تالتة وكل وقعة يقول لك عظمه بينشف بيقوى ابعد عن الفئات دي كلها الفئات اللي بنسميها الذين لا يعرفون الفرح اجتهد انك تكون من الانسان النشيط اللي بنقول عليه في التسبحة كل يوم قوموا يا بني النور في تنسينه قوموا يا بني النور الناس الواعية اللي عقلها منور قلبها منور فكرها منور اللي عايشة اختبار القيامة قوموا يا بني النور أول كلمة قوموا جاي من القيامة جاي من النشاط عيش بالفكرة ده هي عايز أرجع وياك وأقول لك هو ربنا لما خلقنا كان بيفكر فينا إزاي حضرتك قبل ما توجد على الأرض كنت فكرة في عقل ربنا زي أي واحد فينا فنان في دماغه فكرة معينة ويروح راسمها تطلع لوحة جميلة أو في واحد في دماغه نغمة معينة ياخد النغمة دي يطلع بيها لحن ترنيمة جميلة فكرة كل واحد فينا كان فكرة في عقل ربنا ربنا منشغل بيك عايز يوجدك فكرة نمرة اتنين لما ربنا أوجدك عمل لك خطة خطة أصل أنت محبوب الله أنت محبوبة الله فعمل خطة والخطة دهيت يعني قصد وهدف يعني عمل لك رسالة يعني مش خلقك كده بهزر كان في مرة زمان أم بتشتم ابنها الشقي تقول له يا ابني اهدى ده انت ربنا خلقك بعد ما استكفى سمعتوا الكلمه دي قبل كده ما سمعتوهاش سمعتوه فالواد جه في يوم وراح لمامته قال لها ماما يعني ايه بعد ما استكفى فماما اتزنقت هترد عليه تقول له ايه فماما اخترعت اختراع قالت له يعني يا ابني ربنا لما هو بيخلق الناس اتبقت شويه فتافيت كويس فراح ربنا واخد الفتافيت دي وعملك طبعا مفيش حاجه بالشكل ده خالص تصور واحد يبقى عايش وفي دماغه ان هو كان ايه شويه فتافيت حاجه مش مقبوله مش كده اهو بالظبط كده ربنا لما خلقك كل ولد وكل بنت ربنا خلقنا لرساله لهدف هدف قصد وبيتحقق شويه بشويه اجمل حاجه ان الواحد يحط ايده في ايد يحط نفسه في ايد ربنا كده ويبقى زي العجينه شكلني يا رب زي ما انت عايز انا درست الحكايه الفلانيه دي وهمشي في الموضوع الفلاني ده وهجتهد في الموضوع ده المهم تكون امين المهم انك تكون راضي دايما الانسان المتذمر في حياته ما يحققش النتيجه طب انا هوديك كده انا راضي يا رب طب هتعمل كده انا راضي يا رب وعشان كده كنيستنا من عظمتها حتى من العظمه من الناحيه النفسيه علمتنا ان احنا دايما لما نبتدي صلواتنا نبتديها بالشكر نشكرك يا رب على كل حال ها ومن اجل كل حال وفي كل حال الرضا طول ما انت انسان را... اوعى حد يلخبط بين الرضا والاستكانه الاستكانه يعني واحد يحط ايده على خده كده ويقول ليس في الامكان افضل مما كان وخلاص ويبقى نفسه قصير واكتر اي حاجه تكسره وتعطله كان ويايا زميله في ثانويه عامه كانت بنت شاطره قوي كانت اشطر مننا كلنا بس للاسف جابت 58 في ثانويه عامه وكانت حديث المدينه فلانه جابت 58 فلانه بمنتهى الجديه كده قالت انا هعيد السنه وهقلب الرقمين يبقوا كام؟ جابت 85 سنة اللي بعدها ودخلت كلية طب واتشطرت واتخرجت في واحد عنده إصرار عنده عزيمة عنده إصرار حتى لو وقع حتى لو تعطر شوية هيكمل فربنا أنت كنت فكرة في عقل الله ربنا مشغول بيه مشغول بيك ونمرة اتنين عمل لك خطة وهدف ورسالة نمرة ثلاثة الجميلة بقى إن ربنا فرحان بيك جدا فرحان بيك عشان كده يوم ما خلقك وخلق الإنسان قال حسن جدا كل الخليقة حسن جد لكن جه عند الإنسان قال very good حسن جدا يا بخت اللي بيمجد ربنا في حياته يا بخت اللي بيمجد ربنا في علمه يا بخت اللي بيمجد ربنا في شغله في دراسته يا بخت الإنسان اللي بيعيش كده ويمجد اسم المسيح في حياته في كل عمل صار كنت فكرة لك خطة وربنا فرحان بيك بفرحة كبيرة خالص إنك أنت إنسان تتمم قصد الله تتمم قصد الله في حياتك طيب يجي السؤال دلوقتي لنا طيب احنا شباب وشابات وعارفين بقى بترسم قدامنا صورة إنسان الله وعايزين حياتنا تبقى ماشية في الطريق الصح تعال أقول لك شوية حاجات كده واحد خلي عقلك يفكر جيدا خليش عقلك كده يتوه يفكر جيدا يعني عقل منقاد بروح الله ما انتش ماشي كده ويقول لنا نشكر ربنا اللي لنا اباء اعتراف وقدامنا كتب بنقراها والطبيعه بتعلمنا ويعني قدامنا مصادر كتير خلي عقلك ماشي بروح ربنا على رأي القديس أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان لما بيقول ليكن لك شاهدا من الكتب المقدسة على كل عمل تعمله كان بيوصي تلامذته الرهبان بالوصية الجميلة دي يعني لما تيجي تعمل حاجة وانت متحير فيها اسأل الإنجيل ودور على الشاهد اللي يساعدك ويديك سلامة هذه الفكرة أو هذا العمل مهم خالص إن عملك يبقى منقاد بروح ربنا ما انتش لا متطرف يمين ولا متطرف شمال نمرة اتنين ان تكون انسان عندك درجة الاحساس ودرجة الشعور درجة الانسانية الانسانية الانسانية يا شباب صارت في خطر تقولي ازاي ما ربنا بيخلق كل يوم بشر لسه قاري دلوقتي قبل ما اجيلكم ان في الخمسين يوم اللي فاتوا دول بقى عندنا ربع مليون بشر زيادة في مصر في خمسين يوم إنتاج إنتاج ما هو لازم نتقدم في الإنتاج مش كده البشر دول الشعور بالإنسانية شباب لما نقول أكرم أباك وأمك دي وصية من القديم لكن صالحة وممتدة في مفعولها لآخر يوم في الحياة أبويا وأمي دول فوق راسي مهما يكونوا فوق راسي أكرم أباك وأمك علموني وأنا صغير وكبروني وربوني و و و و ولما يكبروا لازم عينيا تفضل عليهم لازم خلي عندك الروح الإنسانية روح الوفاء روح الإخلاص المبادئ الإنسانية الجميلة التعاطف الإنساني بشر ناس بلاد بيحصل فيها مجاعات وبيحصل فيها فيضانات وبلاد بيحصل فيها حرايق على الأقل صلي من أجلهم وانت واقف كده في صلواتك بالليل قول يا رب اذكر الناس اللي في الحته الفلانيه الحرايق اللي مش عارفين يطفوها دي انا صحيح ما اعرفش حد فيهم لكن اذكرهم واحميهم خلي عندك الانسانيه حاضره خليك انسان احد علماء الاجتماع قال عباره خطيره قوي قال منذ اختراع الموبايل انتهى عصر الانسانيه ودي حاجة خطيرة لأن بقينا نتعامل بقى بال بالماشين الآلات والآلات دهيات كلها آلات ما بتحسش ما عندهاش مشاعر خد بالك كمان قلت لك فكر جيدا وانقاد بروح الله اشعر خلي عندك المشاعر الإنسانية الجميلة دهيت انت في ازاي بنود بعض ازاي بنسأل على بعض ازاي لما يبقى في انسان في ظروف خاصة ازاي نبقى قريبين منه ازاي الحاجات دهيت مهمة قوي كويس حاجة تالتة كمان ان حاول تفهم تفهم الحياة من التدريب الجميلة جدا يا شباب انكم تقروا كل يوم غير قرايتكم الروحية تقروا سفر الامثال وتقرا سفر الامثال تقراه بحسب تاريخ اليوم يعني النهاردة احنا يوم 25 تقرأ إصحاح 25 طب افرض النهاردة أنا انشغلت ورحت خدمة ولفيت وتعبت وما قدرتش أقرأ ما يجراش حاجة بكرة ابقى أقرأ 26 لكن مع الشهر الجديد ابتدي اقرأ من إصحاح واحد واثنين بحسب تاريخ اليوم ليه سفر الأمثال؟ لأنه سفر بيعلم فن الحياة مهم جدا لنا ان احنا نفهم الحياة نستوعب احيانا اقول لفلان وانا قاعد حبيبي افهم حاول تفهم في واحد بعيد عنكم مراكز الفهم مغلقة الكتاب يقول لنا تجددوا ها تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم ده بولس الرسول في رسالة رومي تغيروا عن شكلكم ده بيقولها من القرن الواحد القرن الأول بتجديد أذهانكم ده مسؤولية عليه أنه يتجدد ما بقاش إنسان عايش في القرن الواحد وعشرين وعقلي قديم ما ينفعش هو أنا آخد رقعة من سوب واحطها على سوب قديم رقعه من سوب جديد واحطها على سوب قديم واجي اخيطها يقوم يتمزع ويتقطع لا ده لازم اجدد ذهني عشان ذهني ده اللي بيقود حياتي فكر جيدا اشعر جيدا افهم جيدا نمرة أربعة اجتهد جيدا خليك دايما مجتهد ما عادش في مكان للناس اللي هم النص نص والربع ربع يتخير يتخرج من الكلية دهيت ألف واحد أي كلية لكن يختاروا أهم عشرة هم دول مجتهدين مش الاجتهاد الدراسي بس لكن اجتهاد المعرفة واجتهاد الفهم واجتهاد النظرة للمستقبل اجتهد خليك دايما إنسان مجتهد في عملك في شغلك اللي بتشتغله آه، ما عادوش بيختاروا انتوا شفتوا النماذج اللي جات لنا اليومين اللي فاتوا دول نماذج مجتهده مجتهده يعني الصفة الخط الرفيع اللي يجمع ما بينهم واحد مجتهد شخص مجتهد في عمله م- متأسف في الكلمة مش بيتدلع مش بينط على أكتاف الآخرين لا ده شخص حقيقي في وسط الأمثلة امبارح اتذكر مثل الدكتور مجدي يعقوب مش كده مجدي يعقوب ازاي هو طبيب عارف هو يعمل ايه صح سافر واشتغل بره ونجح لكن ما نساش مصر وجه لغايه مصر واختار نقطه ما فيش يمكن حد يختار اختار اسوان ويعمل فيها المستشفى الجميل بتاعه ومش يعمل كده وبس ده يدرب كمان اطباء ولما اكتمل المستشفى وكبر وبقى في اطباء قادرين ياخدوه ابتدى يفكر يعمل آه، جزء تاني في القاهره في 6 اكتوبر عشان يقدر يخدم عدد اكبر ومجتهد ربنا يديله الصحة عمره فوق التمانين مش كده مجتهد مجتهد صفة وياه ملازمة شو بقى أنا أنا عجزت أنا خلاص بقى أنا عملت اللي عليا يكملوا بقى هم مفيش الكلام ده أبدا في آه، طبيب آه، اتنيح من أيام عندنا آه، اسمه الدكتور أستاذ الدكتور فوزي استفانوس استاذ فوزي بعضكم يعرفه الدكتور فوزي استفانوس كان آه، اسس قسم التخدير في اكبر مستشفى مستشفى كليفلاند في اوهايو في امريكا الدكتور فوزي استفانوس كان مجتهد جدا اتخرج سنة 60 من جامعة عين شمس كلية الطب وابتدى يشتغل ويكبر شوية باجتهاد ولما أسس القسم بتاع التخدير ده هو وبقى له القسم فيه أقسام يعني تخدير القلب وتخدير الجهاز الهضمي وتخدير الجهاز التنفسي أقسام وابتدى ينقل الخبرة دي لمستشفيات تانية ولما وصل لسن الستين طول عمره خادم قال بقى أنا هحول كل طاقتي للخدمة في إيه يا دكتور فوزي قال في التاريخ في الكوبتك هيستوري وفي التراث القبطي وابتدى يأسس مؤسسة عالمية في أمريكا ويعمل لها فرع في مصر ومجتهد لآخر وقت وبيعمل وبيطلع إنتاجات وبيحرك الناس وبيشجع وكان اسمه بس يفتح الأبواب واحد مجتهد اجتهد في حياتك اجتهد ناجح علميا وناجح كنسيا خدم آلاف من الناس بصورته كطبيب وخدم خدم آلاف من الناس باهتمامه بالتاريخ وبالتراث حط النماذج الحلوة دي قدامك أخونا الحبيب وأختنا المبروكة إنسان الله إنسان مريح إنسان مريح في حياته مريح في كلامه كلامه كده كلامه حلو يفتح النفس إنسان الله إنسان مريح حتى في أحلامه في أشواقه مريح في خدمته يعرف يخدم ويكون للناس آه، في واحد يقول لك فلان ده ترابل ميكر ده تحطه في حته يتخانق ويا كل الناس ولو ما لقاش ناس يتخانق وياهم يتخانق ويا مين؟ ها؟ مع ايه؟ مش قادر اقول ها؟ مش كده برضه؟ اه يتخانق كده اصل هو مش مريح هو مش مرتاح مع نفسه مريح في حبه مريح إنسان الله إنسان بسيط متواضع عينه دايما على السماء على الارض احنا ماشيين برجلينا اه وبنمارس مسؤوليتنا ايوه لكن عينيا على السماء وعلى نصيبي في السماء انسان الله البسيط ده هو دايما صادق ما يطلعش من بقه الكلمة الوحشة ولا كلمة الكذب خالص إنسان صادق في الكلمة اللي بيقولها خالص إنسان عنده حكمة إنسان الله مفرح يفرح اللي حواليه ويفرح اللي حواليه في كل شيء يعني يفرح آه، وهو في دراسته مع زمايله مش يفرح يعني يقول نكت ما اقصدش كده طبعا لكن هو حضوره مفرح الحضور بتاعه مفرح وحضوره ده هو يخلي الانسان دايما آه، اللي حواليه بيحبه وينظر له بعين التقدير وعين الاعتزاز كده ويبقى قامة في المجتمع هو مفرح دايما ابتسامة على وشه دايما بيستخدم الابتسامة اللي بيسموها اللغة العالمية عشان توصل لكل إنسان يرى كل شيء في الحياة حلو حلو عشان كده حياته عمالة تمتد حتى من الناحية الجسدية ما تلاقيش الأمراض تهاجمه لأن هو واحد متصالح مع نفسه كل أجهزة جسمه شغالة ويا بعض حلو خالص الخلاصة الخلاصة عايز أقول لك كده شوية أولويات لحياتنا بقى كروشتة أول حاجة في الروشتة الله أولا الله أولا تحب الرب إلهك من كل قلب من كل فكرة من كل نفسك من كل قدرتك الله أولا ومشيئة الله أولا وعلى رأي بولس الرسول إن فعلتم شيء إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم شيء افعلوا كل شيء لمجد الله حتى الأكل حتى الشرب لو عملت أي حاجة آه لمجد ربنا إزاي أمجد بيها ربنا أهاجر آه هاجر ربنا مش هيزعل طب أقعد هنا أقعد هنا بس اعمل الحاجة لمجد ربنا ان المكان اللي همجد فيه ربنا اكتر مش هروح عشان اجيب قرشين اكتر لا واخدين بالكم المكان القرار اللي اخده اللي امجد فيه ربنا اكتر اول حاجة في الروشتة الله اولا خلي ربنا قدامك باستمرار وهتنجح وهتتفوق نمرة اتنين الاخر ثانيا الإنسان الآخر ده بقى أخويا أسرتي عيلتي جيراني أصحابي اللي أعرفهم اللي ما أعرفهمش زملائي المشاركين معي في مشروع الآخر ثانيا تحب قريبك كنفسك نمرة ثلاثة خليك دايما إنسان صانع سلام اوعى تخش في خلاف ما بين اتنين تقوم تنصر واحد على التاني وتخش انت طرف في الحكايه وتضيع يضيع الموضوع حب السلام ليه لسبب بسيط قوي طوبى لصانع السلام ها لانهم ابناء الله يدعون هبقى ابن ربنا وبنت ربنا لما اصنع سلام مثلا ناس اتجوزوا او ناس خطبوا وحصل خلاف اصنع سلام واكسب الطرف الاخر اصنع سلام تقفلش الابواب خليك ناصح خليك ناصح ما تخسرش اصنع سلام نمرة ثلاثة نمرة أربعة اقتني نقاوة قلب من فضلك خلي دايما قلبك نظيف بالتوبة بالممارسات الروحية بالصلوات بالقراءات الحلوة بالمشاهدات الحلوة بالسماعات الحلوة خلي قلبك دايما نظيف هتعمل ايه بالحاجات الوحشه النهارده برضو في الجرايد في واحد كده مش عارف يتفرج على افلام وحشه راح قام موت مين وموت مين وموت مين وحكايه خليك ناصح خلي قلبك نظيف ان كانت عينك بسيطه جسدك كله يكون نيرا دي نمرة أربعة نمرة خمسة والأخيرة ابدأ دايما بنفسك فلا تدين أحد فلا تدين احد لا تدينه لكي لا تدانوا لا تدينوا لكي لا تدانوا ما تحكمش على حد ما تاخدش موقف القاضي ان قدامك موقف ما في كنيستك في شغلك في عملك في بيتك في اي ما تاخدش موقف القاضي وتصدر احكام وتدين الاخرين ابدا بنفسك فاكرين القديس موسى الاسود لما جه جابوه علشان يحضر محاكمة واحد من الإخوة اللي أخطأوا شال شوال مش كده برضه مليان إيه الرمل وفي ثقب صغير وعمال الرمل ينزل إيه اللي عامله ده يا عم قال خطاياي ورا ظهري تجري وأنا مش شايف جايبني أنا عشان أشترك في محاكمة كذا طبعا ده بفكر رهباني يعني لكن ابعد عن موضوع الدينونه وإدانة الآخرين عبر عن الموقف يعني ممكن يكون قدامي موقف وأقول الموقف ده مش سليم لكن ما أصدرش أحكام على الأشخاص الخلاصة يا شباب أنت في حياتك محتاج أنك تبني عمرك تبنيه صح وتكون بالحقيقة, بالحقيقة إنسان الله ويقول لك كده أما أنت فأثبت على ما تعلمت وأيقنت اللي تعلمته استثمره عارفا ممن تعلمت تعلمت في كنيستك وفي بيتك وفي كليتك وفي الجامعة بتاعتك وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة تعرف الإنجيل تعرف الوصية وتعرف دليلك للسماء وكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم وللتوبيخ يقول لي الحاجة دي غلط للتقويم يعدل المسار بتاعي للتأديب آه ينظر لي كده ويقول لي الأمر اللي أنت عملته ده غلط ما كانش صح إنك تعمله أو تقع فيه وتقوم وتقدم قانون توبة وهكذا لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح ربنا يحفظكم ويبارك في شبابكم وفي حياتكم ودايما تكونوا ناجحين وفرحانين وقدوة حسنة قدام كل أحد تقدموا صورة المسيح اللي ساكن فيكم وصورة الكنيسة اللي اتعلمتوا فيها وصورة الأرض اللي احنا عايشين عليها صورة مصر وبلادنا المباركة بالتاريخ العظيم اللي احنا بنفرح بيه وزي ما انتوا واخدين الشعار بتاعكم اننا نتمتع بالجذور ربنا يبارك حياتكم وتكملوا البرنامج بتاعكم بسلام كده وتفرحوا وترجعوا لبلادكم وكنايسكم وبرشيتكم وانتوا واخدين طاقة روحية إيجابية تستمر وإياكم سنين وسنين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن
وإلى te solomon bibne mai prakriton feta fi jenni abud Joseph Yarebon Kemeptawa from Beniot Tayot na Sheriffs Papa Abatawa Cross Nemni Newtone Biscobos Niet Ki Niemen Nimbeniotne Biscobos Aba Agab Yosef Noten Ted Fifta Groejen Noe Kronos Nan Mission Rombenem Anseo Enedi Tete vivendo gagi tiro save sit no chala gen kolem tu ebe Christus ere gon te kan no vinane vol kno erin kitap fneshten na kirie leison kirie leison kirie flogison amin ismo erois سمتانيا كوني والغمبير أمين بخريسوس بالنوتي أمين سشوبي أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تبقى مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا لأنك الملك والقوة والمجد لله والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جمعكم أمضوا بسلام وسلام الرب يكون مع جمعكم